تمشي في الطريق يا قلبي يا طيب ملهمش في الطريق يا قلبي يا طيب ياللي ما شافوا منك غير كل شيء طيب والله يعوض علينا الله يعوض علينا باللي فرح عينينا باللي فرح عينينا الله يعوض علينا باللي فرح عينينا ونلاقي حبيبي جينا يداوينا ويطيب يداوينا ويطيب سيبهم يا قلبي سيبهم سيب الأوهام تاخدهم غالي حبك يا قلبي والغالي مش نصيبهم سيبهم يا قلبي سيبهم سيب الأوهام تاخدهم حبك يا قلبي والغالي مش نصيبهم بكرة القلب اللي باعنا يندم على يوم ودعنا يندم على يوم ودعنا بكرة القلب اللي باعنا يندم على يوم ودعنا يندم على يوم ودعنا والله يعوض علينا الله يعوض علينا باللي فرح عينينا باللي فرح عينينا يعوض علينا يعوض علينا باللي فرح عينينا ونلاقي حبيبي جينا يداوينا ويطيب يداوينا ويطيب ملهمش في الطريق يا قلبي يا طيب ملهمش في الطريق يا قلبي يا طيب حرام عليك يا حزني يا أفراح يا عمر عدى وراك يا عمر عدى وراك وحدفعها للأيام تمن المحبة جراح لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد واهدى يا جرح ونام خلاص ما عادش فيه اخر كلامي امشي الطريق خد كل شيء خد حبنا خد عمرنا وسيب لي العذاب سيبني الجراح عمري اللي راح وانت الليالي لسه ليها معاك حساب حاسب سنينك عاللي كنت في يوم هواك على كل جرح وكل فرح وكل اه
حاسب سنينك على اللي كنت يوم هواه
على كل جرح وكل فرح وكل اه حاسب من الايام لو يوم زمانك راح يا حزني يا افراح يا عمر عدى وراح يا عمر عدى وراك هدفعها للأيام تمن المحبة جراح لا شوق ولا مشيتي بآخر كلام قلبي الطيب قلبي حنين قلبي قريب قلبي كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير القلب الطيب اه قلب حنين حنين قلب قريب اه كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه بيضحي بعمره لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه لا يمكن يجرح بيحس بغيره ويخاف على طيره بيحب بروحه وبكل ضميره قلب حبيب الكل ابيض زي الفل اياك تجرح
ولا عمره بيخلص آه ولا عمره ولا عمره بيخلص
دايما مليان مليان مليان بالخير لا بيعرف يكسب ولا يعرف ينسى
دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب
ليه صاحب الحب ليه صاحب والكره ليه صاحب الحزن ليه صاحب والفرح ليه صاحب الحزن ليه صاحب والفرح ليه صاحب وانا انا على الوعد متصاحب العشق ليه صاحب والصدق ليه صاحب العشق ليه صاحب والصدق ليه صاحب الكذب مش صاحب الضي ليه صاحب الكذب مش صاحب الضي ليه صاحب وانا انا على الوعد متصاحب احب اصاحب كل شيء صادق ما احس باي سور بيني وبينه او فارق وفارق كل شيء في الدنيا مش صادق وفارق كل شيء في الدنيا مش صادق احب اصاحب كل شيء صادق ما احس باي سور بيني وبينه او فارق وفارق كل شيء في الدنيا مش صادق وفارق كل شيء في الدنيا مش صادق وانا انا على الوعد متصاحب
يا ريتني نسمة صباح سريعة لخدودي يلي الجمال والصباح بتجسدوا في عودي يا ريتني نسمة صباح سريعة لخدودي يلي الجمال والصباح بتجسدوا في عودي من يوم ريتك قلبي هويتك من يوم ريتك قلبي هويتك ونهار ردودك ونهار ردودك ونهار ردودك ونهار ردودك قالوا يا غالي قالوا يا غالي قالوا يا غالي قالوا يا غالي جازت في بعادك انا مجاني مكتوبة يلي وجود الهنا ما كان له لوجودي جازت في بعادك انا مجاني مكتوبة يلي وجود الهنا ما كان له لوجودي من يوم ولدك قلبي هويتك من يوم ولدك قلبي هويتك ونهار ردودك ونهار ردودك ونهار ردودك ونهار ردودك ليلو يا ليالي ليلو يا ليالي ليلو يا ليالي ليلو يا ليالي
انت اللي جيت عليا
بتعدي في ثواني
الأيام الحلوة
الأيام الحلوة ما بترجعش تاني طعم الحب اتغير وقت الفرح صغير أكبر لحظة ود وحب وصدق زمانها قصير والحلو بيتمرر والجرح بيتكرر نجرح نقلم نقسى ونظلم وغلطنا بيتكرر اللي نحبه بنودعه واللي في ايدنا بنضيعه وبنودعه واللي في إيدنا بنطلعه واللي نسينا ده اللي نسينا واللي شارينا بنخدعه بنخدعه ولا في الشدة حبايب ولا في الدمعة قرايب كله في جرحك فرحك مرك نارك ألمك غايب حبل الود تسيب طعم الظلم يشيب زمن الصدق وزمن الطيبة بقت حاجة بتتعيب معنى الحب بنزيفه صوت الحق بنكتفه على الحب بنزيفه صوت الحق بنكتفه واللي ذبحنا ساكن آه اللي ذبحنا واللي جرحنا بننصفه ننصفه بننصفه ماشية الدنيا ودايرة فيها مراكب سايرة ناس في مراكب ضايعة وناس في مراكب تايهة وحيرة ناس أحزانها شديدة وناس سكتها بعيدة ناس كل ما دمعتها بتتبل تطرح دمعة جديدة في عز ألمنا وفي جرحنا بنتخلى عن بعضنا وادي قصتنا ادي قصتنا وادي دنيتنا انت وانا انت وانا انت بس انت اللي انا يا حبيبي ادي لعمري وحياتي انت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي انت اللي انا يا حبيبي ادي لعمري وحياتي انت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي مين اغلى منك عندي تصدق مفيش من عندي قبل العندي عشانك حعيش من الحضن ده قربني وخبيني فيك لو كنت بحلم سيبني تصحيني ليه انت المنام يا حبيبي قد عمري وحياتي انت المنام يا حبيبي وعليك كل حكاياتي انت المنام يا حبيبي قد عمري وحياتي انت المنام
تتعذب اتقل اتقل اوعى تفكر اني ملاك لا يا حبيبي انا هقسى عليك بكره تشوف الويل بعينيك مش هتعاتب ولا هتكلم وقت عتابك عدى عليك طيب طيب صبرك حبه معدي خلاص اهدى
معرفش فين وداني اجمل ما فيكي نداني معرفش فين وداني صورتك هنا في وجداني ساكنه عيني من سنين اه يا عيني ساكنه عيني من سنين اجمل ما فيكي عينيكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحبي مين اه يا عيني وانتي بتحبي مين
لو سألوني لو سألوني انت حبيب عيوني إيه أوه لو سألوني إيه أوه انت حبيب عيوني انت وانا مكتوب لنا ايه ايه غير حبنا انت وانا مكتوب لنا ايه ايه غير حبنا كام سنة ضد انا مش شوق اللي انا فيه ايه اوه لو سألوني داري عنك عليا يا سقيني الغرام لا تشوفك عينيا ويتوه الكلام داري عنك عليا يا سقيني الغرام لا تشوفك عينيا ويتوه الكلام قلبك لما خدني توهني في هواك بالأشواق وعدني اه من نار واه كام سنة جبت أنا مش شوق اللي أنا فيه إيه أوه لو سألوني نسيني وكويني وماليني وسقيني من مر هوايا لا جاني في كلام ورماني في غرام ولا جاني ولا رد ندايا رميني ونسيني وكويني وماليني وسقيني من مر هوايا لا جاني في كلام ورماني في غرام ولا جاني ولا رد ندايا قلبي هيقول له ايه قلبي اللي من بعده عني جرالي واللي بيحس بيه قلبي لو في يوم هواك على بالي قلبي هيقول له ايه قلبي اللي من بعده عني
قلب حنون بتاخدني عيونك يسمر وعيونك احلى عيون وانا روحي في ليلك تسهر بهواك يا ابو قلب حنون وبحبك مهما تكون لا صحيح الهوى مجنون
الناس بتقول لي يا داري وانا داري في حبك ليه قلبك هو اللي نادالي وازاي ما اسالش عليه الناس بتقول لي يا داري وانا داري في حبك ليه قلبك هو اللي نادالي وازاي ما اسالش عليه مشتاق وانا هعمل ايه يا قمر سلم لي عليه
انا مين في هواها رماني وسقاني الشوق انهار وانا قبل هواها زمان كان ليل مش لاقي نهار انا مين في هواها رماني وسقاني الشوق انهار وانا قبل هواها زمان كان ليل مش لاقي نهار ده انا غير قلبك مختار حبك اجمل مشوار
حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقه عليا صعبه وازاي الدارة شوقي وانا اعمل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهايه وانت بقالك سنه يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فين حيرة في حيرة وأيام طويلة بصبر عينيا اللي دايبة في هواك صوتي خاصمني ورافض يغني غير لما ترجع ويبقى معاك شايف حبيبي في بعدك بيجرالي ايه شايف في بعدك بدوق العذاب قد ايه قولي ليه حبيبي يا- يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقة عليا صعبة وازاي الدارة شوقي وانا اعمل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهاية وانت بقالك سنة يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فين سامع قلبي بيندب روحي وعمري وعشقي والحياة سامع قلبي بينده ليكي يا روحي وعمري وعشقي والحياة كل ما أقول يا حبيبتي وأقول القلب يقول أنا دبت خلاص وأعمل إيه أنا أعمل إيه قلبي وخدتي من بين الناس كل ما أقول يا
كلامي سلم لغرامي ده هواك قدامي والشوق ورايا ما تقولش عادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت ندايا
سلم لغرامي ده هواك قدامي والشوق ورايا مش عادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت ندايا وانا اللي بيك داري وبعمر انا شاري بس انت بتداري الله عليك يا سيدي قلبك دب في ايدي
الله عليك يا سيدي قلبك باستمرار بحبك طول العمر يا أجمل ما في البيض يا أحلى ما في السم بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا أجمل ما في البيت يا أحلى ما في الصبح بحبك بكل براءة وجراءة وخوف حبك كل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف بحبك بكل براءة وجراءة وخوف بحبك كل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف بحبك آخر الأمر بحبك طول العمر
بحبك من زمان بحبك من سنين يا بحر من الحنان انا دوبني الحنين بحبك من زمان بحبك من يا سنين بحر من الحنان دوبني الحنين وبحبك آخر الأمر بحبك طول العمر
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين
يلا عشقي ويلا حب كله يفرح كله يحب امبارح ودعنا وروح مش جاي ومش راجع تعالى يا حبيبي نطوح تكفينا المواجع امبارح ودعنا وروح مش جاي ومش راجع تعالى يا حبيبي نطوح تكفينا المواجع قولوا للأحزان لا لا لا والفرح قولوا له تعالى ولا خوف ولا حيرة ولا ولا دمعة عين ولا قلب حزين هنسيبها لمين ما نعيشها سوا يلا عشقي ويلا حب آه كله يفرح كله يحب
أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه باقي إلهي يا حبيبي يا حبيبي أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه باقي إلهي يا حبيبي يا حبيبي ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين على سكة العاشقين ونغني يا ليل يا قمر أو نقول بإيدينا القمر أو نغني يا ليل يا قمر أو نقول بإيدينا القمر ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني خدني يا حبيبي على سكة العاشقين ارجع وخدني آه خدني أنا قلبي كله حنين ارجع وخدني خدني عين عليا انا وانت من النهارده نبعد وانساك وتنساني مش هاين عليا بعد العمر اللي عدى نبدا ونعيش عمر تاني مش هاين عليا انا وانت من النهارده نبعد وانساك وتنساني مش هاين عليا بعد العمر اللي عدى نبدا ونعيش عمر تاني انت حبيبي انت لهيبي انت حبيبي انت لهيبي وانت حناني مخلوق عشاني انت حناني مخلوق عشاني ونور عيني مش هاين عليا افضل عايش لوحدي وارضى تضيع من ايديا آه، مش هاين عليا رافضة الأيام تعدي وانت بعيد عن عينيا مش هاين عليا أفضل عايش لوحدي وارضى تضيع من ايديا مش هاين عليا رافضة الأيام تعدي وانت بعيد عن عينيا انت حبيبي انت لهيبي انت حبيبي انت لهيبي وانت حناني مخلوق عشاني انت حناني مخلوق عشاني ونور عيني يا قلبي عيني بتدور عليك ارجع اسمع قلبي بيناديك قلبي عيني بتدور عليك
عاتبك علي ضايع وقلبنا عليل الهوى عاتبك ولا خفي جرح قلبي اللي انكوى عاتبك علي ضايع وقلبي ما عليل الهوى عاتبك ولا خفي جرح قلبي اللي انكوى عاتبك عالسنين ولا الشوق والحنين عاتبك عالسنين ولا هوانا الحزين حبيبي خلاص خلاص يا قمر الحب قمر وبعدنا بعيد اي عتاب هياخدنا معاه من جرح وقع على جرح جديد عاتبك ليه ده على الأشواق والواه عاتبك ليه ده على الأشواق والواه ولا على العين اللي انت نسيت عليه
عيني يا بص
الخداع ولا الأسى عاتبك عالألام ولا الغرام اللي اتنسى عاتبك عالوداع ولا الخداع ولا الأسى عاتبك عالألام ولا الغرام اللي اتنسى ولا ليالي العذاب ولا قلب اللي داق ولا ليالي العذاب ولا القلب اللي داق حبيبي خلاص خلاص يا قمر الحب قمر وبعدنا بعيد اي عذاب هياخدنا معاه من جرح وقار على جرح جديد عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه عالويل ولا الجراح ولا عمري اللي راح عالويل ولا الجراح ولا عمري اللي راح ولا على العين اللي انت زيد عليه
عيني لابسة للحب عطر وورد وياسمين غني وافرح يا قلب داوي جرح السنين جاني مرسال الحب عطر وورد وياسمين غني وافرح يا قلب داوي جرح السنين والليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة اتهني الليلة يا عين اتهني الليلة يا عين جاني ومحلى المكتوب وناداني بالمحبوب فحبه انا ده يبدوب عنه ما اقدرش اتوب جاني ومحلى المكتوب وناداني بالمحبوب فحبه انا ده يبدوب عنه ما اقدرش اتوب والليله الليله الليله الليله الليله الليله اتهني الليله يا عين اتهني الليله يا عين
كل الكلام يا معلم القلب الغرام خلصت فيك كل الكلام يا معلم القلب الغرام آه حبة ملامحك كلها من نظرة واحدة شفتها حبة ملامحك كلها من نظرة واحدة شفتها عمرك هواك ابتدى يا نسمة زي الندى يا أحلى غنوة غنوة قلتها خلصت فيك كل الكلام يا معلم القلب الغرام خلصت فيك كل الكلام يا معلم القلب الغرام آه
هودعك آخر وداع آخر وداع هودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع هودعك آخر وداع آخر وداع هودعك يا عمري ضايع يا عمري ضايع حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اشترى ومين اللي باع ودعت آخر وداع آخر وداع هودعت يا عمري ضايع يا عمري ضايع
من النهاردة انت في طريق انت وانا في طريق من النهاردة بريء انا من الجاي والحاضر بريء من النهاردة انت في طريق انت وانا في طريق من النهاردة بريء انا من الجاي والحاضر بريء انساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا انساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا قلبي انا ما بقاش خلاص حمل الخداع انساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا انساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا قلبي انا ما بقاش خلاص حمل الخداع حكم السنين عليا وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اشترى ومين اللي باع ودعت آخر وداع آخر وداع هودعت يا عمري ضايع يا عمري ضايع يا
آسف خلاص روحي نسيت هواك من كل قلبي آسف على العمر اللي عشته زمان معاك من كل قلبي آسف خلاص روحي نسيت هواك من كل قلبي عارف عارف عارف عارف أنا عشت زمان معاك حنساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا حنساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا قلبي انا ما بقاش خلاص حمل الخداع حنساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا حنساك واسيبك وانا لسه حبيبك انا قلبي انا ما بقاش خلاص حمل